قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتكلمنا في الدرس الماضي آه، عن صفحة مجيدة مشرقة صفحة بيضاء ناصعة البياض آه، صورة تمثل دور التربية في الأمة الإسلامية صورة تمثل دور العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صورة تمثل دور الجهاد وتشوق المسلمين إلى بذل الدماء والأنفس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى صورة تمثل مدى جهاد المسلمين في بلاد الأندلس رغم كل المشاق والمتاعب والنصب الذي سيقابل المسلمين في مثل هذه الفترة شفنا صور مشرفة من انتصارات للمسلمين في هذا الوقت والمعركة العظيمة وادي برباط التي انتصر فيها المسلمون ومن خلالها فتحت بلاد الأندلس شفنا المدن الحصينة زي أشبيلية وأستجة وغيرها من هذه البلاد التي فتحت حصونها وفتحت أبوابها لاستقبال الموحدين الذين سيدخلون بعد ذلك معهم في دين الله عز وجل شفنا قيمة الشباب شاب زي طارق بن زياد الذي يفتح الله سبحانه وتعالى به البلاد ويدخل به العباد في دين الله عز وجل شفنا آمال وألام شفنا همم عالية كهمة موسى بن نصير الذي كان يتمنى بل كان غاية ما يتمناه أنه يصل من الأندلس إلى بلاد الشام لتدخل أوروبا كلها في دين الله عز وجل رأينا مدى معنى كلمة وحدة للصف عندما اتحد العرب وقبائل البربر لينصروا دين الله عز وجل شفنا صفحات رائعة جدا من الجهاد في سبيل الله كذلك أيضا شفنا عاقبة الظلم والعدوان الذي كان يقوم به رزريق رزريق قائد بلاد الأندلس في هذا الوقت مما دفع أهله وأعوانه وأهل بلاده أن يسلموا البلاد ويتركوا الجهاد معه في مقابل المسلمين كذلك أيضا أحبابي شفنا صفحة ناصعة ناصعة البياض من المجاهدين المسلمين الذين علموا الدنيا كلها معنى العبودية لله رب العالمين كذلك أيضا شفنا أحبابي مدى امتثال هؤلاء الجنود لدين الله عز وجل رأينا قيمة العدل ورأينا أيضا قيمة الظلم رأينا قيمة الوحدة وسنرى الآن معنى آخر من معاني الفرقة رأينا مدى اجتهاد الفاتحون الأوائل في طاعة الله لدرجة أن أهل الأندلس أول لحظة أو من أول نظرة لهذا الجيش الفاتح يرسلوا رسالة إلى رزريق يقولون له أغثنا أدركنا فإنه قد نزل بنا جنود والله لا ندري أهم من أهل السماء أم هم من أهل الأرض كذلك أيضا شفنا صفحة ناصعة هذه الصفحة تعبر عن أن العبد مطالب ببذل ما عنده أبذل أقصى طاقة عندك حتى وإن كانت هذه الطاقة لا تساوي أبدا أدنى أدنى أدنى قوة من قوى الأعداء شفنا سبحان الله قد إيه كان لفتح موسى بن نصير وطارق بن زياد عقبات في طريق فتح الأندلس البحار يعني محتاج سفن كان جاهلا بواقع وحال هؤلاء أو هذه الأرض التي سيدخلها كذلك أيضا وادي أو بستة ذلك المكان ميناء بستة الذي كان يسيطر عليه في هذا الوقت أعداء الإسلام وسبحان الله في الوقت الذي بذل فيه موسى بن نصير كل طاقته كل ما عنده تجد أن الله سبحانه وتعالى يسير الأمور علشان يجي صاحب ميناء سبتة يجي يقول له أنا أجهز لك السفن وأنا هقول لك واقع الأرض اللي أنت هتروح لها إيه بل أنا أخرج معاك بجنودي كل ده علشان ندخل بلاد أندلس سبحان الله كل دي عقبات ذللها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ليه؟ لأنهم كانوا أقواما قريبين من الله سبحانه وتعالى وسبحان الله هنرى الآن صفحة ناصعة السواد في واقع الأندلس هنرى واقع الأندلس هيتغير من جهاد وعبادة وطاعة إلى واقع لا يهتم إلا بالموضة إلى واقع لا يهتم إلا بالغناء إلى واقع لا يهتم إلا بفنون الطعام إلى واقع لا يهتم إلا بالدنيا سبحان الله كل ده بسبب مغني واحد كما سيتبين لنا الآن وأقول إذا كان مغني واحد كان سبب في سقوط الأندلس وانهيارها فيترى حال أمة محمد إيه في الفترة دي اللي للأسف سيطر عليها أهل الغناء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا كده سريعا لأن طبعا الحديث له شجون طويل ناخد بسرعة بسرعة كثير من الأحداث التي حدثت في بلاد الأندلس لما انطلق طارق بن زياد ليجاهد وفي هذا الوقت فتح كثير من البلاد أرسل له موسى بن نصير في هذا الوقت رسالة يأمر بعدم الازدياد في فتح الأراضي الأندلسية كل ده ليه؟ كل ده لأن كان موسى بن نصير بيخشى أن كثير من البلاد تفتح ويقابل نفس المشاكل اللي كان بيقابلها في الشمال الأفريقي قبل ذلك مسألة أن أنا بفتح أرض وما بهتمش بمسألة تربية شباب بفتح أرض وما بهتمش بتأصيل الدين عند الناس وسبحان الله في الوقت اللي طارق بن زياد عصى فيه الأمر وبدأ ينطلق سبحان الله كان موسى بن نصير بيمر هو أيضا وادي مضيق جبل طارق بيمر البحر عند مضيق جبل طارق وبيدخل إلى بلاد الأندلس بجيش آخر قبله قدره 18 ألف مقاتل وسبحان الله وكأن الله سخر موسى بن نصير أنه يتحرك في الوقت ده لأن في الوقت ده كان فتح طارق بن, بن زياد أشبيلية وبعد ما بدأ يفتح بعض البلاد اللي بعد أشبيلية يفاجأ بردة مباشرة لأهد أشبيلية ده يدينا درس مهم اوعى في يوم من الأيام إذا ربنا مكن لك إنك تهتم بالجمع لا أنا النهاردة يكون عندي مجموعة من الشباب من خيرة الشباب أي شاب النهاردة قاعد قدامي مسؤول عن دعوة في بلد أو مسؤول عن دعوة في شارع اوعى في يوم من الأيام تهتم بدعوة إن أنت يكون عندك عشرات الشباب في المسجد يا فرحتي يا فرحتي إن يكون عندي عشرات الشباب في المسجد وما عنديش ثلاثة أربعة شباب يقدروا يشيلوا دعوة اوعى تهتم بالكثرة الكثرة دايما مذكورة في القرآن مذمومة ولكن أنا النهاردة لما يكون عندي لما يكون عندي ثلاثة أربعة شباب رجالة يشيلوا دعوة أفضل من مسجد يكون مليان على عينه مليان على عينه شباب نهتم بتربية الشباب يا شباب نهتم بالتربية نهتم بتأصيل المفهوم الديني في قلوب الناس سبحان الله طارق بن زياد انطلق في الوقت اللي خرج فيه من أشبيلية كان أهل أشبيلية ارتدوا عليه وطوقوه حاصروه حاولوا ينوم يقتلوه ولولا أن الله تدارك جند الإسلام في هذا الوقت بقدوم موسى بن نصير عليه لكان انتهى جيش المسلمين في هذا الوقت وسبحان الله سبحان الله لما وصل موسى بن نصير إلى أشبيلية وجد أن النصارى قد نقضوا عهدهم مع طارق بن زياد فحاربهم فحاربهم وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت انتصر عليهم وبدأت بقى مرحلة تربية عامة لأهل الأندلس ناس بتنطلق للفتوحات وللجهاد وناس بتمكث بين الناس للتربية للتعليم لتربيتهم تربية إسلامية صحيحة تربيهم تقول لهم ما ينفعش واحد يقول أنا مسلم فضلا أن يقول أنا ملتزم مفيش قيام ليل فضلا أن هو يكون مضيع مضيع أصلا لكثير من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه بدأت مرحلة التربية في هذا الوقت وبدأ طارق بن زياد وموسى بن نصير ينطلقوا انطلاقات واسعة في الشمال وفي الغرب وفي كل الأماكن في الأندلس يفتحوا هذه البلاد لدرجة ان ارسل موسى بن نصير ابن عبد العزيز الى الغرب الى البرتغال بعد ما فتحنا اسبانيا نتوجه بعد ذلك الى البرتغال ففتح لشبونة ثم بعد ذلك اتحد جيش طارق بن زياد وموسى بن نصير وانطلقوا الى الشمال حتى وصلوا الى برشلونة طبعا عارفين برشلونة النادي العريق طبعا كان في وقت من الأوقات هذه الأرض تدين لله عز وجل في وقت من الأوقات كان هناك مساجد يعبد الناس فيها ربهم وبعد ذلك انطلقوا في الفتوحات إلى سرقسطة إلى أن وصلوا هؤلاء إلى جبال بيرينيا وهذه الجبال تفصل بين الأندلس وفرنسا وهنا يرسل الخليفة المسلم الوليد بن عبد الملك رسالة إلى موسى بن نصير وقف الجهاد وشوفوا الهمم العالية موسى بن نصير كان بيتمنى أنه ينطلق من الأندلس يوصل هناك للشام ومعنى أنه هو ينطلق من الأندلس عشان يوصل للشام ده معناه أنه هو يفتح فرنسا وإيطاليا ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا ويصل من تركيا إلى بلاد الشام دي كانت همة قائد في هذا الوقت مش همة تحت الأرض بيخاف بيخاف إنه يقول كلمة الحق أو يساعد دولة مسلمة مستضعفة شوفوا الهمم العالية للقادة في هذا الوقت ولكن الوليد بن عبد الملك خشية خشية إن هم ينطلقوا بهذه الجيوش العظيمة في هذه الأراضي التي كان المسلمون في هذا الوقت لا يعرفون شيئا عنها ولا عن طبيعتها مما يؤدي إلى انقلاب سريع لأهل هذه البلاد على الجيش الإسلامي الإسلامي وتبقى دولة الإسلام سقطت من بدايتها سبحان الله أقدر أقول إن في خلال ثلاث سنوات ونص بدءا من سنة 92 هجرية لسنة 93 هجرية أواخر سنة 93 هجرية استطاع المسلمون إن هم بعد ما كانوا مسيطرين على الشمال الأفريقي ياخدوا أسبانيا وياخدوا البرتغال ويدخلوا في حدود فرنسا كما سيتبين لنا الآن أن المسلمون في هذا الوقت هيفتحوا أكثر من 90% من بلاد فرنسا وفي الوقت ده توجه موسى بن نصير إلى الخليفة في هذا الوقت الخليفة الأموي في هذا الوقت الوليد بن عبد الملك ليتحدث معه وموسى بن نصير في هذا الوقت عمره كان كم سنة 75 سنة 75 سنة وهو قائد يقاتل 75 سنة راكب فرس ومعاه سيف وبيقاتل 75 سنة بيعبر بحار 75 سنة وبيفتح بلاد 75 سنة بيقاتل ويرفع راية دين الإسلام وسبحان الله جاء الوقت الذي يشكر الله سبحانه وتعالى فيه هذا القائد الموحد بعد ما توجه للوليد بن عبد الملك في أثناء عودته فكر ان هو يتوجه إلى بلد الله الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة كما يقول بعض أهل التاريخ وبعد ذلك يفكر في زيارة المدينة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ويدعو بدعائه الذي تذكره المصادر إلى الآن اللهم توفني في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم وبالفعل جاء الوقت اللي ربنا يشكر فيه موسى بن نصير على المجهودات العظيمة اللي أداها في بلاد الأندلس على الفتوحات العظيمة اللي أداها في بلاد الأندلس وبالفعل يحقق الله سبحانه وتعالى لموسى بن نصير أعظم أمنية تمناها أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفنه أهل هذه البلاد مع أصحاب النبي محمد الذين طالما بذلوا الدماء طالما بذلوا الدماء رخيصة من أجل دينهم وسبحان الله اللي فتحوا البلاد وأدخلوا العبادة في دين الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوقت الذي يكرم الله فيه موسى بن نصير ليدفن بين جنبات هؤلاء والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل والمرحلة الأولى دي أحبابي اللي احنا بنسميها هي المرحلة الأولى من حياة الأندلس ألا وهي مرحلة الفتح مرحلة الفتح هيعقبها مباشرة مرحلة أخرى ألا وهي مرحلة الولاة اللي هتدوم من سنة 95 هجرية إلى سنة 138 هجرية يعني تقريبا 42 سنة وسمت هذه المرحلة مرحلة الولاة لأن الذي كان بيقود بلاد الأندلس أو يكون قائم على بلاد الأندلس هو والي تابع للخلافة الأموية في هذا الوقت موسى بن نصير لما توجه للقاء الوليد بن عبد الملك جعل ابنه عبد العزيز موسى بن نصير عبد العزيز ابن موسى بن نصير قائدا على هذه البلاد وسبحان الله سبحان الله ما اختاره موسى بن نصير لأنه ابنه أبدا لا والله مش هو أبدا تفكير العابد التقي الورع الزاهد موسى بن نصير أن يحط ابنه على رئاسة الجمهورية علشان ابنه أبدا بل لأن موسى بن نصير كان يرى في ابنه تقوى وورع وعبادة وزهد وقرب من الله وبهذه الأشياء وبهذه الأشياء تمكن لعبد العزيز بن موسى بن نصير إن هو يكون الفاتح التالي لهذه البلاد بعد أبيه موسى بن نصير فلقد كان موسى بن نصير رحمه الله يقول عن ابنه والله ما عرفته إلا صواما قواما طبعا طبعا بيت لا يعرف إلا معنى الجهاد بيت لا يعرف إلا معنى العبودية لرب العباد بيت لا يعرف إلا معنى رفع راية الإسلام بيت تولى تربية الأمة كلها فما بالك بالأفراد اللي هيطلعوا من البيت ده واخد بالك يبقى أنت النهاردة لما تيجي تأسس بيتك كبداية أنت ربي نفسك الأول ربي نفسك الأول بدروس التربية والقرب من العلماء وبعد كده دع ذريتك الذي يتولى تربيتها هو الله سبحانه وتعالى شوفوا موسى بن نصير الذي كان طيلة حياته منشغلا بالجهاد من الذي تولى تربية أبناء موسى بن نصير إنه الله إنه الله بالفعل رب الله لموسى بن نصير أولاده علشان يخرج بعد ذلك عبد العزيز بن موسى بن نصير عبد العزيز بن موسى بن نصير في هذه المرحلة في هذه المرحلة ليتولى مسائل الجهاد ونشر الدين في كل ربوع الدنيا في هذا الوقت وسبحان الله سبحان الله هذه الفترة التي عاشها عبد العزيز بن موسى بن نصير اهتم فيها بكثير من الأمور واحد نشر الإسلام بين أهل الأندلس اثنين مرحلة التعليم انه يبدأ بقى يعلم الناس زي ما شاف والده قبل كده ان البربر كانوا بسرعة بيرتدوا عن الإسلام ازاي كان البربر يتحولوا القادة لدين الله لما قعدوا وتربوا يا شباب تربية احنا محتاجين الفترة دي مرحلة تربية احنا عايزين نتربى اقسم بالله الامه في هذه الفتره محتاجه تربيه امه معاها مال ومعاها سلاح ومعاها كل الممكنات اللي تخليها تنتصر ولكن اعظم امر يجعلها تنتصر مساله التربيه لسه غايبه دلوقتي عن الامه عشان كده دلوقتي بقول يا ريت ان احنا نربي انفسنا بمثل هذه المراحل المراحل التاريخيه العظيمه فالشاهد اهتم عبد العزيز بن موسى بن نصير اولا بنشر الاسلام بدا الناس من اهل الاندلس يدخلوا في دين الله عز وجل بدات بقى مرحله استقطاب العلماء من كل ربوع الأرض انتوا وظيفتكم تقعدوا في المساجد تربوا الناس وبدأت بالفعل مرحلة عظيمة من التربية وبعد ذلك مرحلة الحضارة والعمران ما بيهتمش ان هم يقعدوا في المساجد بس لا هو قاعد في المساجد يتربى وبعد كده يطلع يشتغل علشان يعمر بلاد الأندلس وفترة وجيزة دخل الناس في دين الله أفواجا وسرعان ما الكرة جت بسرعة إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن زي ما كان البربر هم الذين يرتدون عن الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام منذ فترة وجيزة بعد مرحلة التربية تحولوا هم الفاتحين لهذه البلاد سبحان الله في هذه المرحلة الوجيزة اللي دامت سنة أو اتنين قام بها عبد العزيز بن موسى بن نصير أصبح الذين يخرجون لفتح البلاد وإدخال العباد في دين رب العباد هم أهل أهل أندلس اللي كان من يوم أو التاني بيسجد لصليب أو بيسجد مش عارف لإيه دول اللي تولوا بعد ذلك فتح البلاد لإدخال الناس في دين الله عز وجل وسبحان الله المسلم العزيز بلغته بدأت اللغة العربية تنتشر في ربوع الأندلس بل كان الواحد من أهل الأندلس بيفخر بيفخر أنه بيتكلم لغة عربية في هذا الوقت في هذا الوقت في أحد المعارك استشهد عبد العزيز بن موسى بن نصير وهذه المرحلة بقى بعد استشهاد عبد العزيز بن موسى بن نصير هي مرحلة الانقلابات ومرحلة المكائد قبل ما نتكلم عن مرحلة المكائد نشوف إذا كان موسى بن نصير قدر يخرج من الأمة عبد العزيز فقط أبدا بل في هذا الوقت كان الناس يظهرون في صورة العباد الزهاد أصحاب الدين السمح بن مالك مين يعرف السمح بن مالك حد يعرف السمح بن مالك حدش يعرفه أحد قادة المسلمين في هذا الوقت اللي سبحان الله تولى المسألة بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير من سنة 103 من سنة 103 ل 107 أربع سنوات تولى الخلافة أربع سنوات تخيلوا ممكن هذا البطل المغوار العابد الزاهد يعمل إيه بدأ يجاهد وينطلق إلى فرنسا لأن هي البلد الأولى بعد أسبانيا والبرتغال بدأ ينطلق ويحارب فلول القوط أهل الأندلس الذين كانوا يقاتلون بل ويفتح ممالك النصارى وسبحان الله وصل إلى مدينة ساس سانس اللي كانت تبعد عن باريس 30 كيلو ومعنى لما اقول ان عبد العزيز ان السمح بن مالك يصل لهذه المسافه يعني هو انطلق النهارده في بلاد الف... في بلاد فرنسا لحد ما قدر يدخل 70% من فرنسا في دين الله عز وجل. ثم جاء من بعده الهيثم الكلابي وده كان داهيا مجرم لم يكن على سيرة من سبقه من العلماء والقادة الربانيين بل بدأ يؤصل لمرحلة المشاحنات بين العرب والبربر سبحان الله العرب والبربر ايد واحدة منذ أن دخلوا إلى أندلس حتى جاء هذا المجرم الهيثم الكلابي مسك الإمارة في هذا الوقت فبدأ يثير المشاحنات ولكن سبحان الله قيد الله سبحانه وتعالى للأمة في هذا الوقت بطل جديد بطل جديد هو عبد الرحمن الغافقي يا ريت يا جماعة ما ننساش الأسماء دي السمح بن مالك اللي فضل مع جيش المسلمين لحد ما سيطر على 70% من أرض فرنسا جاء بعديه على طول عبد الرحمن الغافقي عبد الرحمن الغافقي اللي بدأ يرجع المسلمين مرة تانية للوحدة بدأت بعد ما كانت فيه مشاحنات بين العرب والبربر وبث روح الإسلام مرة ثانية في الناس وبث روح الجهاد بعد ذلك في الناس بل وانطلق رحمه الله ليكمل هذه المسيرة اللي تركها السمح بن مالك رحمه الله ليصل بعد ذلك إلى أقصى الغرب في فرنسا حرر مدينة آرل ومدينة بورو ومدينة تور وبواتيه وبعد ذلك وبعد ذلك أصبح أصبح في مدينة بواتيه مدينة بواتيه التي كانت تقابل باريس مباشرة ده دخل جوه العاصمة سيطر تقريبا على 85% من فرنسا وتيجي مرحلة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا في تاريخ المسلمين في هذا الوقت ومعركة ما زال الأوروبيون إلى الآن يفتخرون بها وإلى الآن يتغنون بها اللي فيكو درس أدب فرنسي هيجد هذه المعركة لها صدى في الشعر أو في النثر أو في غير ذلك خرج جيش عبد الرحمن الغافقي وقدره خمسين ألف مقاتل وإحنا قلنا قبل كده إن طارق بن زياد عدى بجيش سبع تلاف وبعد كده طلب المدد في معركة وادي برباط مات منهم تلات تلاف مات منهم تلات تلاف وبعد كده استشهد تلات تلاف ولم يتبقى في الجيش الإسلامي إلا ستة ألاف مقاتل ودول اللي فتحوا إيه فتحوا الدنيا كلها في الأندلس طب تخيل احنا النهاردة بقى لما بنتحرك بجيش قدره خمسين ألف مقاتل ولكن حدثت مشكلة لا لا لا مشكلات كانت المشكلة الأولى الدنيا عارفينها عارفينها جيش عبد الرحمن الغافقي ياخد بلد ورا التانية ورا التالتة ويأخذ من الغنائم الشيء الكثير ودايما لما بشوف الدنيا اتبسطت على جيش بقول يا رب سلم سلم مر علينا واحنا بندرس في حروب التتار معركة فاكرينها معركة ايه كابل معركة كابل اللي اتجمع فيها شوفوا التاريخ بسرعة هيعيد نفسه ازاي اتجمع فيها جلال الدين بن محمد خوارزم وتحالف مع سيف الدين بغراق ومعاهم ملك قان ثلاث بلاد ثلاث أمراء ثلاث قادة اتجمعوا في الوقت اللي كان فيه التتار بيقتلوا بيقتلوا ايه بيبيدوا قرى لأول مرة بيتجمع المسلمين أول معركة جمعت بين القادة الثلاثة وبين التتار معركة غزنة اللي هي كانت قبي كانت بلد في أفغانستان وانتصر فيها المسلمون وخدوا غنائم ما بعدها غنائم فاكرين احنا قلنا لما الجيش كان واحد وظهرت الغنائم فاكرين ايه اللي حصل قلت لكم ان سيف الدين بغراق وملك خان انا عايز حقي انا عايز حقي من الغنيمه وده انا عايز حقي من الغنيمه ارتفعت الاصوات وبعد ما ارتفعت الاصوات ارتفعت السيوف الدنيا والله ما ما الفقر اخشى عليكم يا ريت يا جماعه نربط التاريخ وهو ده المراد نربط التاريخ بدين النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا ها فتنافسوها ها كما تنافسوها فتهلككم كما هو ده اللي حصل لما ارتفعت السيوف اخو سيف الدين بغراق مات سيف الدين بغراق قرر الانفصال ولما قرر الانفصال قرر ملك خان الانفصال بعد ذلك دخل دخل جنكيز خان بجيشه أباد غزنة وبعد ما المسلمين ذاقوا طعم النصر في غزنة غزنة الآن قتل كل من فيها هو ده اللي حصل في نفس المعركة ويا ريت نقرأ تاريخ لأنك هتلاقي كل حاجة بتحدث بالضبط اللي حصل ان كان الهيثم الكلابي اثار بين العرب والبربر خصومات ودي اول مصيبه ممكن تقابل الجيش المسلم عدم الوحده بل الفرقه اتنين كثره الغنائم كثره الغنائم من وراء الفتوحات جعلت قلوب الجند معلقه بايه معلقه بالغنائم معلقه بالدنيا الامر الثالث احنا كنا زمان ستة آلاف وفتحنا اسبانيا والبرتغال ووصلنا دلوقتي ل 80% من أرض فرنسا صيب إيه المشكلة إحنا خلاص لن نهزم اليوم من قلة الداء ده اللي أصاب المسلمين إمتى حنين مش بقول لك التاريخ بيعيد نفسه نفس الكلمة لن نهزم اليوم من قلة سبحان الله جيش المسلمين خمسين ألف فتجمع لهم جيش النصارى بقيادة تشارل مارتل ومارتل ده مش اسمه أو اسم والده ده لقب بمعنى المطرقة تشارل أو في بعض المصادر التاريخية الفرنسية بيسموه كارل كارل تجمع لجيش المسلمين بربعمائة ألف مقاتل أنت متخيل؟ أنا في ظني في ظني لو الثلاث مشاكل اللي كانت موجودة في جيش عبد الرحمن الغفيقي مش موجودة هذا العدد لا يمثل أصلا شيئا والله ده ظني لا لا لا معذرة ده يقيني إن المسلمين أحبابي عمرهم ما انتصروا بعدد أبدا والله المسلمين هات أي معركة في التاريخ شوف المسلمين عددهم فيها قد إيه بالنسبة لأعداد العدو ولا حاجة واخد بالك وكان المسلمون ينتصرون ولكن فرقة اثنين الدنيا مسيطرة ثلاثة لن نهزم اليوم من قلة لا في مشاكل في عندك مشكلة ودارت المعركة ودارت المعركة اللي تسمى بمعركة بلاط الشهداء اللي تسمى بمعركة بلاط الشهداء وظلت هذه المعركة لمدة عشرة أيام كاملة في رمضان سنة 114 هجرية وعجز تشارل مارتل انه يصنع اي مشكلة مع الجيش المسلم طبعا بدأت المعركة جهاد مستميت من المسلمين هذا العدد قصاد 400 ألف 50 ألف قصاد 400 ألف ولا حاجة ولكن أظهر المسلمون بسالة غير معروفة غير مشهودة ذات نفسهم مش مصدقين ان ده جيش يقاتلنا احنا لمدة عشر ايام مش عارفين نظفر منهم بشيء ولكن تشارل مارتل قال لو تلاحظوا ان كل المسلمين بيقتلوا في هذه المرة مش عشان ينشروا الاسلام مش عشان الجهاد بس عارفين عشان ايه عشان يحافظوا على الغنائم اللي في مؤخرة الجيش فتشارل مارتل قال لجيشه باختصار خالص هنبعت أربع خمس ست سرية من الجيش يلتفوا حوالين جيش المسلمين ويبدأوا ياخدوا الغنائم وبالفعل التف جزء يسير من جيش النصارى حوالين جيش المسلمين بدأوا ياخدوا الغنائم بدأت الأصوات تتعالى الغنيمة الغنيمة الغنيمة بدأ المقاتل اللي كان بيقاتل في الصف الأول يرجع بسرعة عشان يلحق ياخد حظه من الغنيمة والصف الثاني والثالث والرابع الميمنة والميسرة والقلب الكل بيرجع على الغنيمة حصل اضطراب في الجيش المسلم في الوقت ده قدر تشارل مارتل انه يصيب جيش المسلمين بمقتلة عظيمة في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله ويهزم المسلمون لأول مرة في بلاد الأندلس وهذه المعركة الذي يقول عنها المؤرخون الفرنسيون والله لو تخلى المسلمون عن الدنيا في هذه المعركة وصمدوا بنفس الروح التي دخلوا بها بلاد الأندلس نستطيع أن أقول نقول لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لفتحوا أوروبا بكاملها اصبر ساعة واحدة ارمي الدنيا ورا ظهرك سبحان الله انت بتجري ورا الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جعل الدنيا همه ها جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها انت مش كنت بتبحث عن الدنيا اديك مت وعدوك خد الدنيا شفتوا زي قبل كده الخليفة العباسي في حروب التتار انت مش بتبحث عن الدنيا سبت الدنيا ورا ظهرك وانت بنفسك سلمت للتتار خزائن العباسيين وكنوز العباسيين ومت وهم بيركلوك بالاقدام شو انتوا زمان والي عكا زمان والي عكا ده هو اللي سلم الصليبيين ومكن للصليبيين من دخول بلاد الشام فين وادي عكا فين والي عكا مات والي عكا وساب الدنيا كلها وراء ظهري سبحان الله سبحان الله هي دي الدنيا وكانت الفاجعة أن يقتل عبد الرحمن الغافقي في هذا الوقت يأتي سهم ليقع في صدره ليستشهد في معركة بلاط الشهداء فاضطر المسلمون أن هم ينسحبوا من مواقعهم وبدأوا ينسحبوا وينسحبوا وينسحبوا مرة وراء الأخرى ولاحظ كارل مارتل أن بدأت القوات الإسلامية تنسحب للمعسكرات فتقدم بحذر وسبحان الله لما دخل لمعسكرات المسلمين اللي كانوا موجودين فيها بالأمس وجد فيها الجرحى فذبحهم ذبحهم وقتلهم ليعقب بعد ذلك مرحلة لعقبة بن الحجاج السلوسي ده تولى الخلافة تولى الإمارة في هذا الوقت من سنة 116 لسنة 123 وسبحان الله هذا الرجل كان من المجاهدين بحق كان بيعشق الجهاد لدرجة ان هو خير بين إمارة الأندلس وإمارة الأندلس زي ما انتم شايفين كلها قتال وغير ذلك وبين إمارة شمال أفريقيا كاملة الجزائر وتونس والمغرب وليبيا اختار الأندلس لأنه كان يعشق الجهاد في سبيل الله واستطاع في سبع سنوات كاملة استطاع في سبع سنوات كاملة أنه يقود سبع حملات جهادية على فرنسا يحرر الأراضي اللي أخذها تشارل مارتل ويدخل الناس في دين الله عز وجل بل والله ما علم المسلمون قائدا كهذا القائد أو هذا قائد من أعظم قادة المسلمين عقبة ابن الحجاج السلوسي وعقبة ابن الحجاج مع عشقه للجهاد كان بيعشق دين الإسلام لدرجة أن المؤرخين بيقولوا أن كان عقبة بن الحجاج إذا استولى على أسرى من النصارى كان ينزل بنفسه إليهم ليعلمهم الإسلام فدخل ألفين من أسرى النصارى في دين الله عز وجل بسبب عقبة واحد لحده وده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم لحد هنا مرحلة فتوحات وجهاد ونبدأ نلاقي بقى السهم اللي طلع فوق بدأ ينزل تاني ينزل ينزل بدأ من سنة 123 هجرية الغنائم كترت الدنيا اتفتحت الغنائم اتفرقت بس اطلعوا قدام شوية كده عشان المسجد ده بالناس اطلعوا قدام شوية يلا يلا ربنا يفتح عليك يا رب ويفتح ليكم الدنيا دخلت على الناس حب الدنيا سيطر على القلوب انقسم العرب انقسم الفاتحون إلى عرب وبربر والعرب انقسموا إلى عدنانيين وإلى قحطانيين عدنانيين دول أهل الحجاز أهل الحجاز نفسهم انقسموا وبعد ذلك بدأ يظهر ولاة ظلمة ساموا الناس سوء العذاب وألهبوا ظهور الناس بالسياط زي عبد الرحمن بن قطن الذي بدأ يثير روح الفرقة بين الناس وعذب البربر وجاء من بعده يوسف بن عبد الرحمن الفهري وده اسم زي ما كنا بنقول في بلاد العراق الحجاج بن يوسف في الأندلس بنقول يوسف بن عبد الرحمن الفهري اللي انفصل بكل كلية عن الدولة الأموية وظلم الناس وعذبهم وبدأ النهاردة العرب يدخلوا في ثورات مع البربر بل بدأ البربر يثوروا على يوسف بن عبد الرحمن الفهري بل العرب نفسهم بدأوا يثوروا العرب بدأوا ينقسموا والقبيلة الواحدة تنقسم والبطن الواحدة تنقسم وبدأت الناس انقسامات رهيبة جدا لدرجة ان الأندلس كلها بدأ بعد ما كانت بتحيا حياة جهاد بدأت تعيش حالات, حالات ثورات وحياة ثورات ثورة ورا ثورة ثورة ورا ثورة لدرجة ان من 130 ل 138 في حياة يوسف بن عبد الرحمن الفهري خرج في هذا الوقت أكثر من 30 ثورة في هذا الوقت وبالتالي ترك الجهاد وتوقفت الحروب وتوقف الفاتحون وأنا على طول أمة تركت الجهاد وانشغلت بنفسها يقول النبي فيها وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا تركوا الجهاد وانشغلوا بالمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم وبالتالي كانت أعظم الكوارث والمنحنى بدأ ينزل فقد المسلمون جميع الأراضي الفرنسية التي فتحها أجدادهم منذ قليل بل ظهرت ممالك نصرانية تحيي قصة الحروب مع المسلمين في ليون انقسمت الأندلس انقسمت الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري أعلن انفصاله تماما عن الخلافة الأموية ورد فعل طبيعي ظهر فكر الخوارج تكفيريين أعظم من ذلك سقطت الخلافة الأموية بعد أحداث دامية طيب يا ريت النساء آه هم ساندين الأخوة بيقولوا هم ساندين على الستارة وأجسادهم باينة فيا ريت يطلعوا قدام شوية ويا ريت الأخوة يعني يجوا هنا ناحية اليمين جزاكم الله خيرا سقطت الخلافة الأموية بعد أحداث دمية وأحداث دموية على يد الخلافة العباسية وقادة الخلفاء العباسيين لبدأوا يقتلوا المسلمين في هذا الوقت وبالتالي عجز أهل الأندلس في هذا الوقت عن وجود والي هذا الوالي يتولى مسألة الإصلاح العامل والشامل في بلاد الأندلس في هذا الوقت بل وعجز الأندلسيين في هذا الوقت عن وجود قوة تدفع من بلاد العرب إليهم حتى توحد الصف وكان سبحان الله في هذا الوقت أنا أقول إذا كنا بالفعل عايزين نرجع الأندلس مرة تانية في هذا الوقت لابد من وجود معجزة أو أمر يدبره الله سبحانه وتعالى وإذا كانت المعجزة بتنتهي بانتهاء الأنبياء فكان لابد أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر الأمة في هذا الوقت بالذات لأن في هذا الوقت لما المسلمين يفقدوا 80% من بلاد فرنسا بعد ما كانت فرنسا كلها أوشكت على الدخول في دين الله كل فرنسا ترجع تاني ممالك نصرانية لابد أن يتولى الله أمة حبيبي في هذا الوقت وبالفعل تولى الله أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالإمام العلم العابد الزاهد الورع الشجاع الطائع عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل بيمثل لنا همة شاب 19 سنة بيمثل لنا همة شاب ينطلق من العراق وحده إلى الأندلس يوحد كل الأندلس تحت رايته وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الجهاد عبد الرحمن الداخل وحده شاب يصل من العمر 25 سنة يقود جيوش المسلمين لفتح بلاد النصارى ويدخلهم في دين الله عز وجل شاب وحده 19 سنة وصل لقمته عنده 25 سنة يعني شاب لسه يا دوبك مخلص الجامعة ومستني القوة العاملة ازاي قدر عبد الرحمن الداخل انه يوحد صفوف الاندلس ويمن الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل في هذا الوقت لاعاده الاندلس مره ثانيه ده يخلينا نرجع شويه بسرعه كده لسنه 132 هجريه لما دخل الخلفاء العباسيين وبداوا يسيطروا على موازين الارض في هذا الوقت كان أي أمير عباس أمو أموي أو ولي عهد أو أمير مطلوب الرأس وعبد الرحمن الداخل اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك يعني عبد الرحمن هو حفيد هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين في زمانه كان عمره في هذا الوقت 19 سنة قاعد في يوم في القصر بتاعه دخل عليه ابنه الصغير اللي يبلغ من العمر أربع سنوات وهو يبكي بكاء شديدا فبيسأله بتبكي ليه فأخذ بيده وخلاه يبص كده من الشباك بتاع القصر فوجد الرايات السود رايات العباسيين ده معناه ان عبد الرحمن مطلوب كان عمره 19 سنة هو هو أخوه الوليد اللي كان عمره 13 سنة فلما رأى ذلك هرب طب والنساء لم يكن من عدد العباسيين في هذا الوقت هم بيقتلوا النساء كانوا بيقتلوا بس الأمراء وغير ذلك هرب وقذف نفسه في نهر دجلة هو أخوه فالعباسيين أدركوهم وقالوا لهم احتوا لكم الأمان ارجعوا كان طبعا عبد الرحمن موقن ان هذا غدر الوليد رجع فذبح ده قدام أخوه عبد الرحمن عبر نهر دجلة وانطلق من العراق إلى بلاد البربر وبعد ذلك في هذه المرحلة في هذه المرحلة كان العباسيين بيطالبوا برأس عبد الرحمن في العراق وفي الشام والخوارج اللي خرجوا على الدولة الأموية كانوا بيطلبوا عبد الرحمن في الشمال الأفريقي بكامله تخيل شاب 19 سنة مطلوب القتل ومطلوب الرأس في العراق وفي الشام مصر وليبيا والجزائر وتونس كل هذه البلاد فكر الخوارج كان مسيطر عليها وهو أيضا مطلوب ففي هذا الوقت نشوف همة عبد الرحمن الداخل علشان يوحد الأندلس يعمل إيه أول أمر راسل كل محبي الدولة الأموية في العالم بأسره وبخاصة في بلاد الأندلس وبعد ذلك راسل البربر اللي كانوا في هذا الوقت بيسومهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سوء العذاب أنا الأمير ابن الأمراء الخليفة ابن الخلفاء أجلكم وننحد الصف عشان نقاتل أمثال هؤلاء وبعد ذلك راسل كل الأمويين في كل الأرض وبعد ذلك راسل اليمنيين الذين كانوا تحت إمرة اليمنيين تحت إمرة أبو الصباح اليحصبي لأنه كان في خلاف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري راسل كل هؤلاء وبالفعل أرسل له أبو الصباح هذا يقول إن الأرض الآن في الأندلس ممهدة لك وبالفعل يدخل وبالفعل يدخل الأندلس وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت بدأ رحمه الله يتولى الإمارة وبالفعل تولى إمارة قرطبة في هذا الوقت ووحد صف المسلمين وراسل يوسف بن عبد الرحمن الفهري يطلب منه تسليم الإمارة له لأنه أحق بها ولكنه رفض وجمع الجيوش وجمع الجيوش وفي معركة عظيمة ودي أول معركة دارت لعبد الرحمن الداخل في أرض الأندلس كانت للأسف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري الوالي الظالم الذي سمى الناس في هذا الوقت سوء العذاب وبالفعل تم النصر لعبد الرحمن تم النصر لعبد الرحمن وكعادة الأندلسيين في هذا الوقت إن هم ما كانوش بيسيبوا العدو بيفر لازم يقص- يستأصلوا شأفته نشوف العقل الناضج لعبد الرحمن حين يقول مقولته لا تستأصلوا شأفة أعداء لعلهم بعد ذلك يودون مصالحتكم احنا مش عايزين نستأصل شأفتهم لعلهم بعد ذلك يكونوا هم الأصحاب لينا والأصدقاء لينا واستبقوهم لعدو أشد منهم ايه ده ايه العقل الشديد ده ايه الفقه العالي ده بيقول لهم في الوقت ده سيبوهم لان احنا قدامنا عدو اعظم منهم العدو ده هو مين الممالك النصرانيه اللي بتحارب الاسلام في فرنسا الممالك اللي تاسست في ليون في هذا الوقت وسبحان الله في الفعل دارت الايام وكان هؤلاء هم اول الناس مع عبد الرحمن الداخل يحاربون معه ممالك الفرنسيين وسبحان الله تدور الأيام تدور الأيام ويبدأ يستقر أمر عبد الرحمن الداخل في هذا الوقت يبدأ يستقر أمر عبد الرحمن الداخل في هذا الوقت سبحان الله لو حبينا ان احنا نتعرف على شخصية عبد الرحمن الداخل الشخصية العظيمة دي هنجد مثلا ان ابن حيان مؤرخ الأندلس العظيم بيصف فيقول كان عبد الرحمن راجح الحلم راجل حليم واسع العلم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريئا من العجز سريع النهضة في طلب الخارجين عليه متصل الحركة لا يخلد إلى الراحة لا يسكن إلى دعة لا يكل, لا يكل الأمور إلى غيره ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه شجاعا مقداما بعيد الغور شديد الحذر قليل الطمأنينة بليغا مفوها شاعرا محسنا سمحا سخيا طلق اللسان قوام الليل شاهدا للجنائز قريبا من ربه كثيرا ما يعود المرضى قريبا من الناس يحبهم ويحبونه إذا شخصية زي دي شخصية زي دي ولو لاحظتوا كده وأخذنا وقت يسير لتحليل الشخصية دي هنجد إن هذا رجل فقيه عالم هنجد ان هذا الرجل كان قريب من الناس بدليل انه كان بيشهد الجنائز ويعود المرضى قريب من الناس يحبهم ويحبونه كان هذا الرجل شجاع كان هذا الرجل قريب من الله كان قواما لليل صواما بالنهار كان رجل واسع العلم كان رجلا شجاعا لا يخلد الى الراحه لا يسكن الى دعه لا يكل الامور الى غيره دي كلها شخصيات لانسان بالفعل يستطيع ان هو يقود امه لدين الله يقود امه تنصر دين الله سبحانه وتعالى وفي الوقت ده بدا عبد الرحمن الداخل يبقى همه الشاغل ازاي نحيي دوله ترفع بعد ذلك رايه الجهاد لدين الله سبحانه وتعالى سبحان الله بدا في البدايه بعد توحيد الناس كل الناس اللي فرقت قبل ذلك عرب او بربر او اندلسيين مسلمين او من اهل البلاد كل دول يبقوا تحت رايه واحده الكلمه تعود مره واحده كلمه تعود مره واحده اسس جيش قوي وكان الجيش ده بيتكون من اهل البلاد كل الفصائل البربر الامويين العرب اليمنيين المضريين الكل يتجمع لدين الله عز وجل بعد ذلك اليمنيين اللي كانوا من فتره بيقاتلوا معاه وكان في عنصر جديد استقطبه عبد الرحمن الداخل قال وهو ما يعرف في التاريخ بالثقالبة والثقالبة دول كان فرنسا في هذا الوقت طبعا للجهل العظيم اللي كانت بتحيا فيه كان ممكن مثلا مقابل المال ان الراجل يبيع ابنه او المرأة تبيع ابنها فكان عبد الرحمن الداخل بيستجلب هؤلاء الاولاد النصارى الصغار ويعلمهم الدين ويحفظهم القرآن ويربيهم تربية عالية ليكون هؤلاء قادة بعد ذلك في جيشه ياخد الولد عنده سنتين ثلاثة أربعة خمسة وبعد ذلك يربيه ويعلمه وتعلم الغرب منه هذه المسألة سبحان الله في أفغانستان اشتروا المسلمين من المسلمين أولادهم وحولوهم بعد ذلك إلى قساوسة اشتروا المسلمين من أندونيسيا ومن ماليزيا ومن غيرها من البلاد المسلمة وحولوهم بعد ذلك إلى دعاة للنصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله أسس جيش قوي جيش قوي ليقاتل بعد ذلك ويرفع دين الله بدأ يهتم جدا بمسألة الدين ومسألة القضاء ومسألة الحسبة أسس المساجد وكان من أعظم المساجد في زمانه مسجد قرطبة الكبير اللي كان بيسعى ل 40 ألف مصلي استقطب العلماء من كل ربوع الأرض علشان يرى يربوا الناس ويعلموا الناس مرحلة تربية من جديد بعد ذلك أقام الحصون والقلاع كذلك أيضا نظم الثغور والجيوش عند سرقسطة أعظم بلد أو أعظم ثغر موجه لفرنسا أسس عليه جيوش مستمرة كذلك أيضا عند طليطلة أثى الثغر ووضع عليه جيش وعند ليون ثغر آخر بدأ يقسم الناس بدأ يعيد مرة ثانية فكرة الجهاد في قلوب الناس بعد ذلك الميزانية العامة للبلد بدأ يجعل تلت للجيش وتلت للدولة في المصاريف اللي تنفقها على الناس والتلت الثالث كان بيقول لعل تكون هناك نوائب تحدث للمسلمين بعد ذلك نحن نعمها فكان بيدخر, بيدخر تلت الميزانية لهؤلاء وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الأندلس إنها مرحلة رفع راية الجهاد نشاء نكمل بعد صلاة العشاء صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد آه، استطاع عبد الرحمن الداخل رحمه الله أن يؤسس دولة قوية فتية ويقوم بصد كثير من الثورات التي أقيمت ضده سواء كان سواء كان هذه الثورات من أقوام يحبون الدنيا أو يتنافسون عليها أو كانت من النصارى وبالفعل رفعت راية الجهاد وكان الأندلسيين في هذا الوقت قوة ونجمهم سطع في هذا الوقت وفتحوا كثير من الأراضي وأدخلوها في دين الله عز وجل كل هذا بسبب الإعداد والاستعداد هذا القوي الاستعداد القوي بسبب هذا الرجل البطل المغوار اللي اسمه عبد الرحمن الداخل ولكن سبحان الله مات عبد الرحمن الداخل وجاء من بعده ابن هشام بن عبد الرحمن وكان رجلا صالحا كأبيه ثم جاء من بعده جاء من بعده ابن هشام هذا الحكم وكان رجلا قاسيا إلا أنه تاب في آخر زمانه وبدأ بالفعل أن ينشر العلم والدين بين الناس ثم جاء من بعد الحكم عبد الرحمن الثاني طبعا هو عبد الرحمن الداخل هو الأول لما جاء ابن الحفيد ابن الحفيد اللي هو عبد الرحمن الثاني هذا عبد الرحمن ده بدأ ينشر العلم بين ربوع الأندلس بعد ما والدهم الأكبر جعل الأندلس أكثر استقرارا بدأ ينشر العلم بدأ ينشر الجهاد بدأت التجارة تتسع بدأت الأندلس في هذا الوقت تعيش في رغد تعيش في سعادة تعيش في حلم وأناة تعيش في واقع يحيون فيه بدين الله عز وجل مساجد انتشرت في كل مكان رحمكم الله العلماء انتشروا في كل مكان بيعلموا الناس وبيربوا الناس ولكن أحبابي هذه المرحلة كانت أول مرحلة من مراحل سقوط الأندلس وأستطيع أن أنا أجمل هذه المرحلة علشان أنهي بإذن الله مرحلة سقوط الأندلس الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى المرحلة دي كانت مرحلة انفتاح الدنيا كثرة الأموال كان الناس ينشغلون في هذا الوقت بالدنيا وملاهيها والطعام والشراب وغير ذلك ثم جاء ذرياب وما أدراكم ما ذرياب مغني معروف مشهور في الدولة العباسية في بلاد العراق وكان مقربا من الخلفاء العباسيين في هذا الوقت مغني كان بيضرب به المثل في الخلافة العباسية كلها أوشى بعض الناس بينه وبين الخليفة العباسي اللي كان بيقرب ذرياب منه فاضطر الخليفة العباسي أنه يطرده يا ترى أين يستقر ذرياب بدأ ذرياب يفكر أنا عايز أرض تكون خصبة فيش فيها حروب فيش فيها معارك أرض فيها الأموال كتيرة فوقع فقر ذرياب إلى بلاد الأندلس وبالفعل توجه ذرياب إلى الأندلس وبدأ يكون من المقربين مش عند القادة وعند العوام بدأ أهل الأندلس كلهم يلتفون حوالين ذرياب صاحب الصوت الجميل والصوت الحسن لم تستقر المرحلة أحبابي أن ذرياب يغني وسط الناس بل بدأ النهاردة يعلم الناس الغناء مش كده وبس بل بدأ يعلمهم الموضة انتوا ازاي تكون السنة كلها انتوا لكم هدوم واحدة لباس واحد زي واحد لا لا لا لا ده الصيف له زي والشتاء له زي الخريف له زي الربيع له زي اهتموا بالموضة شوية لازم الموضة انت النهاردة يوم رأس السنة يكون لك زي معين فكل مناسبة من مناسبات الحياة لها زي معين كاجوال ومش عارف مش عارف ايه والقصة الفاضية بتاعتنا دي بدأ يعلم الناس انهم يهتموا جدا بالموضة بعد ذلك بدأ يعلم الناس فنون الطعام أظن أن ذرياب ده كانت عنده إمكانيات خارقة مغني وما شاء الله طباخ ماهر وما شاء الله ترزي م- مبتكر شغل الناس بالغناء شغل الناس بالموضة شغل الناس بالطعام بدأ يكتر بقى استخدام موهبة رابعة ألا وهي حتة القصص بدأ يقص عليهم القصص يقص عليهم الأساطير يقص عليهم أشياء ليس لها أصلا في الواقع أي شيء يدل على صحتها وللأسف بدأ الشباب اللي زيكم يخرجوا من مسجد المدينة ويروحوا استاد الجامعة علشان حفلة سي من الناس ماشي بدأ الناس يسيئوا المساجد يروحوا مجالس زرياب يروحوا طبعا لحفلات زرياب العالمية الشهيرة بدأ يقطعوا التذاكر بدأ في البداية طبعا لأن أهل أندلس أهل دين يبقى الأولاد في المدرجات والبنات في ساحة الاستاد بعد كده اللهم لا حول بعد كده ذرياب قال لهم علشان نتفاعل مع الأغاني لازم الشباب ينزلوا بدأ بعد ما كان الرقص من جانب الأولاد بس بدأ ذرياب يعلم البنات الرقص بدأ يبقى في رقص بين الأولاد والبنات انتشر الحب انصرف الناس عن طلب العلم وعن حب الدين وعن القرب من المساجد بدأ الناس بيتهافتوا ان هم يكونوا طلبة علم تحت رجلين ذرياب يتعلموا العلم ويتعلموا الغناء ويتعلموا الطبخ ويتعلموا الموضة بدأ من هنا الشباب يبتعد تماما عن دين الله عز وجل ويلتفت حول هذه الرموز الساقطة الفاشلة أضف إلى ذلك مصيبة أخرى حلت بالمسلمين في رجل يقال له عمرو بن حفصوم رجل ده محب للدنيا وكان قطع طريق مشهور زمان اضطر علشان ياخذ أموال أكثر من أهل الأندلس والعياذ بالله ترك الإسلام وتنصر وبدأ إن هو يراسل يراسل الملوك في مملكة ليون إن هم يأيدوه ويساعدوه وسمى نفسه صمويل صمويل وبدأ يقاتل المسلمين في هذا الوقت مما أضعف مجهود المسلمين في هذا الوقت فضلا أصلا أن الشباب ما فيش في دماغه أصلا حاجة اسمها جهاد الشباب أهم حاجة في دماغه الموضة والغناء والقصة الفاضية دي وسبحان الله يعني دول على طول بسرعة كده بسرعة ذرياب يفكرنا بالنضر بن الحارث اللي توجه لفارس سمع قصص اسفنديار ورستم ورجع للمسلمين اي حد يكون قريب من النبي يجيبه يقرا يحكي له قصص رستم واسفنديار ويحكي له اساطير الفرس ونزل فيه قول الله عز وجل وبدا وهو جاي من الفرس يجيب معاه اتنين جاريتين علشان يغنوا الكلام ده واي حد يقتنع بمحمد هاتوا بقى عندنا تبدا المغنيتين يغنوا والاستاذ مثلا اللي هو النضر بن الحارس يبدا ان هو يقول له بقى قصص مثلا رستم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ده كان مثال لزرياب أما مثال لعمرو بن حفصون جون جارن عارفينه؟ مش عارفينه رجل سوداني بتمده دلوقتي أمريكا علشان يقاتل أهل السودان ويثيروا الحروب بين أهل السودان علشان يوقفوا المد الإسلامي في السودان أمر طبيعي طبعا زي ما كانوا مملكة اليوم بتمد عمرو بن حفصون أيضا أمريكا في هذا الوقت بتلم- بتمد هذا الرجل علشان يشتت في شمل وجمع أهل السودان أعظم المصائب في هذا الوقت أيضا ظهور نجم الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية الرافضية في الشمال الأفريقي وكالعادة زي ما استعان التتار بنصير الدين بابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في هذا الوقت علشان يدخل التتار بلاد المسلمين وزي ما الروافض مكنوا للصليبيين من دخول بلاد الشام أصبحت هذه الدولة الرافضية تمد عمرو أو عمر بن ح... ابن عمر ابن حفصون بتمده بالمال وبالسلاح علشان يقاتل الدولة الإسلامية في الأندلس أضف إلى ذلك حالة الإحباط واليأس لأصاب الناس في هذا الوقت ومن هنا بدأت مرحلة من مراحل سقوط الأندلس مرت على الأندلس مراحل أخرى مرحلة دولة الموحدين ودولة المرابطين بإذن الله تبارك وتعالى يعني هنتغاضى بسرعة عن هذا الأمر علشان نرجع مرة ثانية نحشد قوتنا لدروس تربية ونبدأ من هنا إن شاء الله الدرس بعد القادم شرح مدارج السالكين حشدا للجهود التربوية للأمة عايزين هدفنا دلوقتي نربي الناس بإذن الله تبارك وتعالى فبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم نختم قصة الأندلس إزاي الأندلس سقطت وكيف سقطت وما هي المآسي التي سقطت حدثت في بلاد الأندلس وإزاي إزاي إذا كان نجم الأندلس سيأفل في هذا الوقت وينطمس نوره كيف يحيا نجم آخر في قسطنطينية على يد محمد الفاتح اللي بشر الله اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ببذوغ هذا النجم اللي هيفتح قسطنطينية أكتفي إن شاء الله بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبعا الأسئلة النهاردة يعني كتير جدا جدا جدا يعني طبعا عشان ما نطولش على الناس بإذن الله ن- نخليها بعد الصلاة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم